السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر آم، النهاردة معانا ال- سورة المؤمنون وسورة النور طبعا المعاني كتير والكلام آه، يعني الطرقات هتبقى متعددة فلذلك أنا يعني هدخل على طول في الموضوع وهنبدأ نقف وقفات مع سور مع آيات معينة من كل سورة يعني ربنا ييسر بقى وإيه نستطيع إن إحنا نجمل على قد ما نستطيع ونحاول ان احنا بس زي ما قلنا احنا بنفتح وبنزود او بنحاول ان احنا نزود ملكة التدبر عندنا ونعمل زي ميران كده على الوقوف آه، على الايات الحاجات المهمة جدا اللي محتاجين ان احنا آه، نقف معاها في سورة المؤمنون آه، ازاي ان صلاح الصالحين السورة اسمها المؤمنون وازاي المؤمنون دول حجة على غيرهم يعني ناس كتيرة بتتحجج بعموم البلوى وإن الناس وحشة وإن الناس فيها وفيها وإن المعاصي منتشرة إيه، وجود طائفة من الناس محافظة على دينها ومحافظة على إيمانها دي حجة على غيرها ولذلك لما جم قالوا لربنا سبحانه وتعالى ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون آه، قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون مش كده بس هل الكلام انتهى على ذلك لا قال بعد كده إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الله عز وجل ذكر لهم أن حجتهم إن هم غلبت عليهم شقوات شقوتهم وإن هم كانوا يعني ضعفاء وإن هم معلش و- والمعاذير اللي بيقولوها دي إنها كلها طائشة بسبب واحد إن كان في فريق من عباد الله عز وجل يقولون ربنا آمنا وإحنا بنطرق باب التدبر على هذه الآية عايزين نسأل نفسنا السؤال ده يا ترى احنا من أنهي طائفة؟ يا ترى احنا من الطائفة اللي بتتحجج واللي هيحتج عليها إن في ناس كويسة وفي ناس صالحة ولا يا ترى هنكون احنا من الطائفة اللي اللي فعلا هي حجة ان انت نفسك تكون حجة لله عز وجل على عباده انك تكون من الناس اللي ثبتوا في وقت ان آه، زل الناس وخلي بالك الناس دي مهمتها اصعب لان كمان دول بيتخذوا سخريا يعني هم في, ال- في الايه ربنا بيقول فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون يا ترى انت من انهي طائفه من اللي بتتاخذ الناس سخريا ما انت بقى في ناس كده تتعامل مع المتدين او الملتزم او الطائع على انه مثار للسخريه يا عم ده عم الشيخ سيبك منه لا في ناس على العكس كل ده لا يزيدها الا آه، ثباتا ويقينا فدي نقطه مهمه كنا عايزين نقف معاها يا رب نكون من الفائزين سوره المؤمنون آه، هي الموضع الثاني في كتاب الله الذي ذكر فيه الفردوس ألا الفردوس الأعلى من الجنة لم يذكر في القرآن إلا مرتين نعم زي ما قلنا كده في سورة الكهف إن آه، آه، ذكرت ذكر فيها آه، سورة الكهف ذكر فيها الفردوس واحنا اتكلمنا ان سورة الكهف دي سورة البطولات كلها حركة وكلها عمل بطولات في كل لحظات ال- المتغيرات والمؤثرات اللي بتختلف دايما كنت بتجد ابطال سوره الكهف بيعملوا وبيتحركوا وبينصروا دين الله عز وجل بالطريقه اللي تناسب ال- الوضع اللي هم فيه فذكر الفردوس في سوره الكهف زي ما قلنا ال- ال- الموضع الثاني في سوره المؤمنون فسوره المؤمنون ايضا بتتكلم مليانه قصص انبياء ومليانه عدو همه في الطاعه وفي العباده يعني كأن الفردوس لأنه ده الأعلى من الجنة دايما وأنت بتتدبر كده تلاحظ الحاجات اللي ما تجيش إلا مرة إلا الحاجات اللي بتتكرر بتتكرر ليه والحاجات اللي ما تكررتش تكررتش ليه لأن مش كل الناس عندها علو همة يعني ممكن ناس كتير تخش الجنة نسأل الله عز وجل أن نكون منهم لكن مش الكل هيخش الفردوس إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة لكن تعمل لأجل الفردوس الأعلى من الجنة لما ربنا سبحانه وتعالى قال على المؤمنون بعد ما ذكر خصائصهم التعبدية العظيمة الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون غير ذلك من الصفات اللي اللي جت في سورة المؤمنون قال إيه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون النبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا ان احنا نطلب الفردوس والفردوس ارتبطت بعلو الهمة وبالعمل وبالحركة وبنصرة الدين وبالخشوع في الصلاة وبالمعاني الإيمانية العالية فيبقى أنت أيضا حينما تطلب الفردوس مطالب بما وصل إليها اللي بتعرضه لك سورة المؤمنون وانت بتتدبرها هتلاقي الآيات اللي بتقول الخصائص من الحاجات الجميلة قوي اللي برضو محتاجين نقف قدامها في سورة المؤمنون لما ربنا اتكلم عن القيامة وعن الموت في نفس السورة ربنا قال ايه ثم انكم بعد ذلك لميتون بعد ما اتكلم عن مراحل الخلق وتكون الجنين وما الى ذلك قال ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون اتكلمنا قبل كده عن المؤكدات اللفظيه وقلنا ان الجمل الاسميه اكثر توكيدا من الجمله الفعليه وقلنا ان اللام بتستعمل للتوكيد وان طبعا حرف توكيد برضه لما ربنا اتكلم عن الموت اكده بثلاث حاجات ثلاث مؤكدات لكن لما ربنا اتكلم عن القيامة في نفس السياق أكده بمؤكد واحد اسمع تاني كده ثم إنكم بعد ذلك لا لميتون إن لا لم التوكيد ميتون مش لا تموتون وقلنا ان الجمله الاسميه اكثر توكيدا من الجمله الفعليه يبقى لميتون ميت اكثر من تموت ها لكن لما يتكلم عن يوم القيامه قال ثم انكم يوم القيامه تبعثون مؤكد واحد انكم وتبعثون جمله فعليه ليه؟ احنا لازم نسال نفسنا ايه الفرق ايه الفروقات دي ليه التاكيد اكتر على الموت رغم ان المنطق اللي يتبادر للذهن هو في حد هيكذب بالموت ممكن ناس تكذب بالبعث صح ممكن ناس تكذب بالقيامه لكن في حد هيقول انا مش هموت كل الناس عارفه انها هتموت ان اجلا او عاجلا حتى لو عمل ايه يعني لو طول في عمره قد ايه وقعد يجيب يكتشف اعظم العلاجات هيعيش قد ايه يعني 100 سنه 110 150 سنه 1000 سنه اطول يعني من نعلم آه، في القران ذكر حياه سيدنا نوح مثلا دعا بس دعوا عمر الدعوه 950 سنه وبرضه في الاخر حصل ايه؟ مات كله هيموت الكل يموت طيب ليه التاكيدات على الموت رغم ان الناس مش مكذبه بالموت الناس مكذبه بالبعث اه كان دي فيها اشاره ان القضيه مش قضيه كلام مش اللي بيتقال بس ان هو ما بيكذبش هو ده اللي بنصدقه لا الناس بتتكلم الموت علينا حق وما دايم الا وجه الله والكفن ملوش جيوب واخرتها متر في متر كلام كتير بيتقال لكن الحقيقه ان حال الناس اكثرهم الا من رحم الله انه بيحاول يتجاهل فكره الموت بدل ما يعمل زي ما النبي قال له اكثروا من ذكر هادم للذات ابعدوا عننا ذكر هادم للذات يا اخي ما تجيب ما تشوف لنا سيره تانية كان الموت ده لما ما تذكروش مش هيجي لا هيجي فربنا هنا بيقول لك وانت بتشوف التاكيدات دي وبتتدبرها انت محتاج تتاكد شويه محتاج ناكد على معنى الموت لانك انت في الحقيقه او كتير مننا بلاش اقول انت كتير مننا هو في حقيقته مش عايز يصدق عايز ينسى انه هيموت مش عايز ي... ي- ي- يعني يقول المنطق الطبيعي انه ممكن بعد ثانيه واحده اللي بيكلمكم ده ممكن ما يكملش الحلقه ده حقيقه لازم نعترف بيها فالاعتراف بيها مش مش كافي فربنا سبحانه وتعالى يوجه انظارنا شوف انا هاكدها لكم مؤكدات لانكم محتاجين حقيقه تتاكدوا انكم هتموتوا وساعه ما هتموتوا ياكد لنا برضو في الصوره في ايه من اهم الايات وكلمه من اخطر الكلمات اللي المفروض نحطها قدام عينينا ومفروض دايما نتذكرها حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون واحنا بنخبط على ابواب تدبر سوره المؤمنون لازم نحط كلمه ارجعون دي قدام عينينا ارجعون كلمه انا عايزك تتصور حاله وهو بيقولها حال الميت رب ارجعون وهو شريط حياته كله بيمر امام عينيه وبيفتكر كل اللي عمله وكل اللي اثر فيه وبيقول ارجع بس يا رب ارجع ولو يعني اصلي ركعتين ارجع يوم واحد اصدق واكن من الصالحين رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت طب ما انت كنت فيها طب ما اللي بيسمعني دلوقتي انا انا وانا بتكلم طب ما احنا فيها رب ارجعوا ها قد رجعت لسه ما متش يلا اللي قاعد يسمعني يقول كده دلوقتي رب ارجعوا وانت رجعت اهو ما متش الحمد لله ما تعمل الصالح دلوقتي ليه لازم نقولها بعد ما يفوت ميعادها ليه لازم نقولها آه، ونندم حين لا ينفع الندم رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها هي كلمه لانه الحقيقه قالها متاخر لما بقت فعلا كلمه لكن لما كان ينفع تترجم لعمل ما قالهاش ما تقولها دلوقتي رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وقوم بقى قوم اشتغل قول لنفسك كده ها قد رجعت كانوا بعض السلف بيعملوا كده يدخل ال- ال- القبر كده ينام فيه وبعدين يقول رب ارجعون وبعدين يقوم ها قد رجعت فماذا انت فاعل؟ محتاج وانت بتتدبر تقولها قبل ما تقولها في يوم وتسمع كلمه كلا كلا دي هتبقى صعبه اللي هيسمعها هي كلمه من ثلاث حروف بس قاسيه قوي على اللي هيسمعها في اللحظه دي ليه لانه كان يستحق هذه القسوه كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون كلمة بتبقى صعبة لأن في ناس بتتأخر عما تقول زي اللي بيقولوا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين طب ما تقولها دلوقتي ما تكون من الصالحين دلوقتي ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم ما ف... كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم الآيات بتاعت سورة إبراهيم اللي ما يعني ما تمكناش إن احنا نفصل فيها كلها عشان الوقت لازم ناخد بالنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد شوف كلهم بيكرروا نفس المعنى نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لازم ناخد بالنا قوي من النقطة دي ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون هل إلى مرد من سبيل آيات لا حصر لها في القرآن تقعد تدور كل الآيات فيها المعنى ده ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقعدوا يكرروا المعنى ده وفي الآخر الحقيقة اللي, اللي بنتناساها لا رجوع ولا عودة العودة ممكن دلوقتي ها أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر دي الإجابة الحقيقية اللي المفروض تسمعها دلوقتي بقلبك أولم نعمركم ما أنت عمرت ما أنت عشت ليه ليه ليه تفضل تتدنى آمالك لغاية ما يبقى عايز يوم بل ممكن تتدنى أكتر أهل النار بتتدنى أمالهم أكتر لغاية ما يقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون زي يخسأوا فيها ولا تكلمون كده إنكم ماكثون كلمات صعبة أسأل الله أن نسمعها في الآخرة احنا دلوقتي بنتحذر منها في الدنيا وبنتدبرها لكن يعني عايزين نقول ان في لحظه ممكن ما تبقاش سماع ممكن ما تبقاش كده تذكره لا ممكن تسمعها فعلا في لحظه لا ينفع فيها الندم يعني انا هكتفي بهذا في سوره ال- ال- المؤمنون عشان ندخل برضو في دقائق كده نحاول برضو نطرق بعض در- طرقات على ابواب تدبر سوره النور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ملخص ده كله نور على نور حتى الزيت بتاع اللمبه بيطلع نور كل حاجه منوره هذا مثل نور الله مع كل النور ده نور ساطع جدا الكون كله بيراه لكن الكافر لا يراه الغافل لا يراه شوف النور على نور بس بعده قال ايه شوف النور الساطع ده يهدي الله لنوره من يشاء يا رب نكون منهم نور الله سبحانه وتعالى الساطع ده محتاج تتلمسه محتاج تدور عليه محتاج تبحث عنه عشان تشوفه ويملأ قلبك يملأ قلبك فيطهر من كل درن من كل أنجاس الدنيا لما تشوف نور الله فعلا ويسكن قلبك نور الله سبحانه وتعالى أبشر الفرصة موجودة وسورة النور من الحاجات برضو اللي محتاجين نقف معاها وقفة جميلة قوي هي وقفة فكرية بقى شوية سورة النور بتعالج مشكلة خطيرة جدا أكتر آياتها وحتى ال- ال- القصة بتاعت حادثة الإفك متعلقة برضو بحاجة بيها اللي هي قضية الفاحشة قضية الزنا والقذف والحاجات اللي بتحصل في المجتمع اللي برضو بتدمر المجتمعات من الداخل بس سورة النور بتدينا معنى جميل جدا انتوا عارفين ان دول كتيرة بتحاول انها تقضي على بعض الافات او بعض المشكلات من خلال العقوبات او من خلال انها تعمل حاجات معينة اجراءات معينة وكتير من الدول بت- بتفشل حتى بعد محاولات يعني كان م- مشهور قوي ان في الثلاثينات امريكا حاولت تمنع الخمره لان المنطق برضو وال- وال- وال- والصحه بتقول ان الخمره مش مفيده ومضره بالعكس وبتعمل كوارث والا بيمنعوا الناس انها تسوق وهي بتشرب خمره وانها ده- يعني في مشاكل بتحصل من الخمره وهم مدركين ده هو برضو عندهم مش معنى ان هم كفار إن ما عندهمش عقل لا عنده عقل وبيفهم وعارف ان الموضوع برضو في درجه من الفهم ان ده غلط مش مش حاجه كويسه الخمر فحاولوا يمنعوها وعملوا اجراءات وصرفوا ملايين الدولارات ايامها طبعا كانت قيمتها ضخمه جدا وفي النهايه أنتوا عارفين النتيجه الخمره بتتشرب يعني اخره بس بيحاول ان هو ايه يعدي سن معين كده عشان يبيع له الخمره ويجيب له البطاقه وبرضه بيتلاعبوا عليها وبيعرفوا حتى الشباب الصغير بيشرب خمره لما الله عز وجل نهى عن الخمر وحرم الخمر أريقت الخمر في شوارع المدينة أنهارا ولما مسألة الزنا وحدود الله عز وجل لم يذكر ان قام حد الزنا مثلا او اقيم حد الزنا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وفيما بعده في الخلاف في فتره الخلافه الراشده كلها يمكن الا مرات معدوده جدا يمكن مرتين ثلاثه اللي ذكر فيها اقامه حد الزنا ليه؟ لان لما الشريعه لما دين ربنا سبحانه وتعالى بيعالج مشكله ما بيعالجهاش بس بشكل عقابي اصل الناس بتتصور ان انت لازم تعمل عقوبه عشان الموضوع ايه يقف اللي انت عايز توقفه لا العقوبه موجوده والاجراءات العقابيه موجوده بس قبل العقا... الاجراءات العقابيه في حاجه اسمها الاجراءات الاحترازيه والقبل ده كله الاجراءات الايمانيه غرس الايمان في القلب الحاجه اللي مفيش اي مجتمع هيقدر يعملها من غير دين من غير عوده لدين ربنا سبحانه وتعالى فمثلا قضيه الزنا والقذف والحاجات دي كلها اه كان في عقوبات زي ما احنا شفنا والزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده وفي ح- عقوبه على القذف آه، 80 جلده وغير ذلك من العقوبات موجوده العقوبات لازم يبقى في عقوبات لل- للجرائم لكن في حاجه اسمها الاجراءات الاحترازيه ولذلك بتلاقي في سوره النور اجراءات احترازيه مهمه جدا تلاقي بقى ايه الامر بالستر وضرب ضرب الخمر على الجيوب الحجاب الشرعي وعدم التبرج ولا التكشف حتى يعني المراه ال- ال- ال- التي يعني القواعد من النساء ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن بس برضه ما يتبرجوش شوف نهي عن التبرج عامل ازاي لان ده من اسباب الزنا ومن دوافع ال- ال- ال- يعني دايما تقليل دوافع الشهوه ومثيراتها والامر بغض البصر في الصوره وغض البصر في الصوره على فكره جه معاه ايه من اعم ايات التوبه بل هي اعم ايه توبه في القران فاكرين في سوره التوبه لما قلنا ان الكل مخاطب بالتوبه اهي في سوره النور بقى مع غض البصر ربنا قال ايه وتوبوا الى الله جميعا الكل وانت بتتدبر كده بتقف مع الايه دي جميعا كان الكل محتاج يتوب وخصوصا من هذا الذنب ذنب النظر المحرم اللي مد العين الى المحرمات فدي اجراءات احترازيه وقلنا في اجراءات عقابيه وقلنا بقى الاجراءات الايمانيه دي بقى اللي بتزيد عن بتزيد فيها الشريعه عن غيرها واللي قالت عليها ام المؤمنين عائشه لو ان الناس قيل لهم في البدايه لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا والله لنشرب الخمر ونزني لان لسه لكن اول ما نزل من القران ايه فيها ذكر الايه الجنه والنار قبل الحلال والحرام اغرس معنى التقوى والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى دي برضو من المعاني المهمة الحاجات المهمة قوي في سورة آه، النور مسألة التغليظ على قضية القذف وقضية حسن الظن بالمؤمنين وعدم ترداد الكلام الفاحش ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم وت- تلاقي آيات كتيرة آه، عن القذف الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم هم اللي يتجلدوا مع- ما زنوش وعقوبتهم قريبة من اللي زنى يعني الزاني غير المحصن بيتغلب 100 جلده ده بيتجلد 80 فرق 20 جلده بس مع انه ما زناش اه بس عمل حاجه ممكن تكون اخطر من الزنا نفسه ممكن واحد زنى مش بقلل من قيمه الزنا طبعا وخطورته لكن ممكن واحد زنى بس الداره ها وكل امتي معافى الا المجاهرون لكن القاذف ده بيستعلن بالفاحشه ممكن يصل الى درجه اللي هم برضو ذكروا في السوره الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا تخيل مجتمع كل الالفاظ اللي فيه ودي اصبحت للاسف موجوده النهارده في مجتمعنا فلان ساقط فلان عاهره فلان آه، ده ده ماشي مع فلانه ده زنت بفلان في في تساهل جدا في هذه الالفاظ وفي هذه الكلمات فمجتمع بقت المسائل دي سهله عليه ممكن جدا بعد كده تبقى ال- الفعل نفسه سهل لان خلاص عمت الفاحشه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هو مش عايز يبقى بيعمل الفاحشه لوحده على فكره اللي بيقذف ده عنده مشكله على فكره ومش بعيد يكون عنده برضه خلل في الحاجات دي طبعا مش بنقذف حد بس خلي بالك هو ليه حابب قوي ان الفاحشه تشيع فاكرين لما كنا بنقول في سوره النساء ان الذين يريدون أ- أ- أ- والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ليه؟ نفس مبدا قائدهم ابليس لاغوينهم اجمعين انا مش هروح النار لوحدي لازم تيجوا معايا هي دي الفكره انا مش هعمل الفحش لوحدي لازم المجتمع كله يبقى هو كمان ايه زي حالاتي كده كلنا فاحشه في بعض مشكله كبيره لازم ناخد بالنا منها ولازم تعف السنتنا يا جماعه اللسان ما يلوكش الاعراض بالطريقه دي الحاجات برضو اللي عايزين نقف معاها آه، جدا والايه العظيمه اللي هي ولا يأتلي اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم واحد من الناس بره بقول له يعني جاي بيس- بيتكلم عن قطيعه الرحم اللي هو فيها وانه قطع رحمه وما بيكلمش اهله وان هم عملوا فيه وسووا فقلت له يا اخي ربنا بيقول وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم قال لي يا عم انت هتكلمني بالقران امال اكلمك بايه ومش انا اللي بكلمك اصلا السؤال ده من مين اصلا السؤال ده من الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم الحقيقة احنا بنعرض موقف سيدنا أبو بكر بانبهار شديد وهو موقف يستحق الانبهار لما لما سيدنا مصطح كان من اللي قذفوا السيدة عائشة وسيدنا مصطح ده كان سيدنا أبو بكر بينفق عليه فكل اللي عمله إنه قطع النفقة فنزلت الآية ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين اديله وليعفوا وليصفحوا فلما سيدنا أبو بكر رد لما اتسأل السؤال ألا تحبون أن يغفر الله لكم فسيدنا أبو بكر قال بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا بنقول الكلام ده بانبهار شديد رغم ان انت وهو بقى زي ما بقول لك يستحق الانبهار لكن انا عايز اسالك سؤال هو ينفع سيدنا ابو بكر كان يجاوب اجابه ثانيه مش بس سيدنا ابو بكر ينفع انت يا اللي قطع رحمك يا اللي زعلان من الناس ومش راضي تسامحهم ينفع انت لما تسمع الايه دي تقول آه، لا يا رب نعم نريد الا تغفر لنا مش عايزينك تغفر لنا ينفع تقولها حد يجرؤ مسلم بيحب ربنا ونفسه يخش الجنة انه يقول انا مش عايز ربنا يغفر لي محدش يقدر يقولها امال ليه ما بنقولهاش وليه ما بنعفوش وليه ما بنسامحش اقول لك ليه بس ما تزعلش لان احنا للاسف مش واخدين بالنا ان ربنا اللي بيسالنا احنا لو خدنا بالنا ان ربنا هو اللي بيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم زي ما قلنا في نفس السلسله واحنا في نصها ده- يعني او عدينا نصها وبنقول من الاول يا جماعه عايزين نحس ان ربنا بيكلمنا ده كلام ربنا اللي سالك ده الا تحبون ان يغفر الله لكم ده ربنا سبحانه وتعالى يلا بقى شوف هتجاوبه ازاي شوف هتقول ايه يعني ال- مش عايز بقى انك تجاوبه انا انا اظن اظن باخواني واظن بكل المسلمين انه مش هيجرؤ ابدا ومش هيقبل ابدا انه ي... انه يقول غير بلى يا ربي نحبه ان تغفر لنا طبعا لسه في حاجات كتيره في سوره النور بس كالعاده الوقت زاد عن حده فانا هكتفي بهذا القدر واسال الله عز وجل ان يطهر السنتنا وقلوبنا وان يرزقنا حسن تدبر كتاب الله انه ولي ذلك القادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته